بسم الله الرحمن الرحيم موقع طريق الإسلام يقدم لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا أسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع آية وحكاية وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه أحبتي في الله ما زلنا مع آية وحكاية ولقائنا النهاردة مع سورة الليل والآيات من 5 ل 21 قال جل وعلا فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى نزلت الآيات الأخيرة ديت في أبي بكر الصديق كما قال عبد الله ابن الزبير رضي الله عنهم جميعا أبو بكر الصديق في عز مكان الصحابة بيعذبوا في رمضاء مكة فمر على بلال فوجده يعذب وكان سيدنا بلال كان من الناس المعدودين على الأصابع الذي لم يأخذ الرخصة يعني إيه يعني أخذ بالعزيمة ولم يأخذ بالرخصة الرخصة إن المولى عز وجل أنزل في تلك الآونة إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان يعني أنت لو كنت بتعذب وحصل إكراه لك أن أنت تقول كلمة الكفر من وراء قلبك ما دمت هتقولها من وراء قلبك وقلبك مطمئن بالإيمان فدي رخصة ليك أنك تقولها علشان تنجو من عذاب المشركين عمار بن ياسر أخذ بالرخصة وبعض الصحابة أخذوا بالرخصة لكن سيدنا بلال أخذ بالعزيمة فكانوا يعذبونه فيقول يعني أمية بن خلف الذي كان يعذب سيدنا بلال كان يقول له آلات والعزى إلهان من دون الله فكان بلال يقول أحد أحد فيمر عليه أبو بكر ويقول ينجيك الله الواحد الأحد فيذهب أبو بكر ومش مجرد بس كلمات زي ما النهاردة احنا احساسنا وشعورنا بألام اخواننا في سوريا اسأل الله عز وجل ان يحقن دمائهم وان يفرج كربهم يا رب العالمين مش مجرد فقط ان انا عينيا تدمع لرؤية الدماء التي تسيل ولا الاطفال اللي بيقتلوا او ان انا فقط يعني اتمتم كده اقول لا حول ولا قوة الا بالله ان لله وإنا إليه راجعون لابد من يعني اشياء نفعلها علشان نبرئ ذمتنا امام الله سبحانه وتعالى لاننا سنسأل عن تلك المأساة الانسانية التي تجري على ارض اخواننا واهلنا في سوريا أبو بكر حول المسألة لواقع عملي مش مجرد فقط بس كلمة مش قال له بس ينجيك الله الواحد الأحد وسكت وإنما ذهب وصف التجارات وجمع الأموال واشترى العبيد والأرقاء وأعتقهم لوجه الله سبحانه وتعالى فقال المنافقون والله ما أعتق أبو بكر بلالا إلا ليد كانت لبلال عند أن هو بلال أكيد قدم له معروف قبل كده فهو حب يرد له المعروف دوت فسكت أبو بكر لأنه إنسان مخلص وتعلم الإخلاص على يد النبي صلى الله عليه وسلم فتولى الحق جل وعلا الرد وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى تعالوا نتناول الموضوع بشكل بسيط كده ولكن قبل ما نبدأ حب أنوه لإخواني وأحبابي اللي كانوا باعتين لي رسالة على الموبايل إن في إعلان على الشاشة أنا طبعا مش شايفه الآن على الشاشة لكن هو أكيد موجود قدامكم في إعلان عن شركة سياحة اسمها شركة المحمود للسياحة طبعا صاحب الشركة الله يسامحه ويهديه متعمد إنه ينزل الإعلان في برنامجي أنا علشان يوهم الناس إن الشركة ديت تبعي الحمد لله رب العالمين الشيخ محمود المصري من الناس اللي تعدوهم على صوابعكم في مصر كلها اللي ما لهمش علاقة لا ببزنس ولا بمشروعات ولا بتجارة ولا ليه علاقة بالمسائل دي خالص الشركة دي لا ليها علاقة بيا ولا ليها علاقة بيها وأنا بطلب من صاحب الشركة بكل أدب بعد إذن حضرتك تطلب من القناة تحول إعلان حضرتك لبرنامج أي شيخ تاني الحمد لله المشايخ الأفاضل كتير موجودين في القناة ولا توهم الناس بأن الشركة دي تبعي لأن لو الإعلان تكرر على الشاشة مرة واثنين وثلاثة سأضطر عشان فقط إن أنا أدفع عن نفسي إن يقال إن أنا صاحب شركة سياحة سأضطر إن أنا أقول للناس في الحلقة القادمة بتاعت بكرة إن أنا أقول للناس ألا تتعامل مع شركة المحمود للسياحة لأن لا علاقة لي بهذه الشركة لا من قريب ولا من بعيد وأرجو ألا ندلس على المسلمين ما ينفعش إن أنا أجي واحد اسمه الشيخ محمود المصري وأقوم جايب له إيه إعلان شركة المحمود للسياحة علشان نوهم الناس إن دي شركته ما ينفعش أجيب لي في حلقة للشيخ فلان شركة باسم باسم قريب من اسمه عشان نوهم الناس إن دي شركته فهذا تدليس على المسلمين فأرجو أن نحذر من مثل هذا وأن أكرر المرة الثالثة والرابعة والألف أقسم لكم بالله لا علاقة لي بهذه الشركة ومن شاء منكم ألا يتعامل مع هذه الشركة فيبقى جزاه الله خيرا حتى تتأكد أنني لا علاقة لي بهذه الأمور الحمد لله رب العالمين في حياتي ما تاجرت ولا لي علاقة لا بالتجارة ولا المشاريع ولا البزنس أنا عمري كله حياتي كلها مكرسها لكتبي ودروسي فقط وأنا من المعدودين على الأصابع اللي ما لهمش علاقة الحمد لله رب العالمين بالبزنس وربنا يبارك فيكم تعالوا نكمل موضوعنا ونخلينا في موضوعنا ففي قصة أبي بكر الصديق درس جميل جدا بيعلم الإنسان انه لابد ان هو يخلص النيه لله سبحانه وتعالى الناس لما قالوا له انت اكيد ابو اكيد بلال قدم لك معروف فانت بترد له المعروف دوت ما ردش عليهم ما لهمش لا ده انا بعمل العمل ده خالصا لوجه الله هو ما يهموش البشر هو يهمه ان هو بيعامل رب البشر سبحانه وتعالى ورب البشر سبحانه وتعالى مطلع على القلوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسادكم ولا الى اموالكم وانما ينظر الى قلوبكم وإلى أعمالكم فأبو بكر الصديق تعامل من هذا المنطق ومن هذا المنطلق فنزل قول الله عز وجل وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى دروس جميل قوي بنتعلمها من سبب النزول دوت بداية لابد أن يأخذ الإنسان بأسباب الهداية للآيات التي قبل ذلك فأما من أعطى واتقى لأن ناس كثيرة بتسأل هل أنا مسير أم مخير؟ أقول لك أنت مسير مخير لست مسيرا في كل شيء ولست مخيرا في كل شيء في أمور أنت مسير فيها وفي أمور أنت مخير فيها فأما في أسباب الهداية فربنا أكرمك بالتخيير ربنا سبحانه وتعالى ترك لك عمرك هل حد ممكن يتخيل أن في حد أجبر على أن هو يعبد ربنا أو أن هو ما يعبدش ربنا ما فيش حد أجبرك هل ربنا سبحانه وتعالى أجبرك أن أنت تترك الإيمان هل ربنا استغفر الله العظيم ده, ده كلام يعني ما, ما يقولوش إنسان مؤمن فالمولى عز وجل أعطاك الطريقين وقال لك هو ده طريق الجنة وده طريق النار وانت بقى اختار والإنسان له مشيئة والله عز وجل له مشيئة ومشيئة العبد تابعة لمشيئة الرب قال جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله خد بالك يبقى اذا في مشيئه للعبد وفي مشيئه للرب ومشيئه العبد يقينا تابعه لمشيئه الرب سبحانه وتعالى لان الرب رب والعبد عبد انت في النهايه عبد لله سبحانه وتعالى يبقى لابد ان انت تاخذ باسباب الهدايه خد بالك شوف اسباب الهدايه عامله ازاي اللي هي الاخذ بالاسباب فاما من اعطى خد بالك واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى زي قول المولى عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين طيب يبقى لما انت فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى شوف على طول النتيجه في بالفاء بفاء التعقيب والسرعه فسنيسره لليسرى والتاني بقى اللي خد باسباب الهلاك وبعد عن اسباب الايمان واسباب الطاعه واسباب الفلاح واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله اذا تردى ان علينا للهدى ولذلك المولى عز وجل يقول في الحديث القدسي من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولا الله مجرد أن أنت تقرب من ربنا جزء يسير جدا المولى عز وجل وهو الغني عنا لكنه الودود الذي يتودد إلى عباده وهو الغني عنهم سبحانه وتعالى يبقى من تقرب مني شبرا شبرا فقط تقربت منه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة وشوف مين اللي محتاج لمين انت اللي محتاج لربنا لكن ربنا سبحانه وتعالى شوف بيتقرب إليك أكتر ما أنت تتقرب إليه لأن ربنا قال ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم وكان الله شاكرا عليما قال جل وعلا والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما توبة الإنسان محفوفة بتوبتين من عند المولى عز وجل قال جل وعلا عن الثلاثة الذين خلفوا كان غزوة تبوك قال ثم تاب عليهم ليتوبوا فربنا بيرزقك نعمة التوبة أو يعطيك إلهام التوبة أن أنت تتوب فدي أول حاجة فأنت لما تتوب خد بالك فربنا يقبل توبتك يبقى ثلاث أطراف ربنا يلهمك بالتوبة فأنت تتوب فربنا يتقبل توبتك هو ده معنى الآية ثم تاب عليهم ليتوبوا دايما لازم تكون سباق ان انت يعني شوف آه، يعني ما تسمعش عن ما تسمعش عن اي انسان بيفعل اي طاعة الا تتمنى ان انت تكون افضل منه في الطاعة اللي هي ايه اللي هي التنافس في امور الدين وليست في امور الدنيا من نافسك في دينك فنافسه ومن نافسك في دنياك فالقها في نحري وده قول الحسن رضي الله عنه وارضاه دايما تكون سباق يكون عندك همة عالية كان في واحد اسمه عفيف الكندي عفيف الكندي كان رجل تاجر في يوم من الأيام كان الكلام ده لسه في بداية البعثة كان لسه يعني النبي بعث بقاله يومين ثلاثة مثلا فعفيف الكندي ده كان رجل تاجر فنزل مكة ومعاه بضايع وكان نازل علشان آه، يعني يبيع حاجات ويشتري حاجات من مكة فنزل فقابل العباس اللي هو عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبعدين وهو قاعد معاه وبيقول وقاعد وبنظر إلى الكعبة فوجدت رجلا خرج من خباء فقام فصلى هو ما كانش عارف ان دي صلاة لحد ما سأله قالوا له دي صلاة بيقولوا شويتين لقيت امرأة خرجت وراحت مصلية معاه هي كمان وشويتين لقيت غلام صغير طلع هو كمان وراح مصلي معاهم فبيقول العباس من هؤلاء فقال أما الأول فهو محمد بن عبد الله ابن أخي لأن العباس عم النبي عليه السلام فبيقول له ده ابن أخي آه، يقول أن الله عز وجل أرسله وجعله خاتم الأنبياء قال ومن هذه قال هذه خديجة زوجته تصلي مع زوجها قال ومن هذا الولد قال علي بن أبي طالب وما أعلم مسلما على وجه الأرض إلا هؤلاء الثلاثة ده قول, ابن قول إيه؟ العباس بن عبد المطلب بيقول له ما أعرفش حد آمن بهذا الدين إلا الثلاثة دول بس النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة وعلي بن أبي طالب فعفيف الكندي مشي والموضوع يعني ما شغلوش وكده لكن بعد فترة طويلة شوية أسلم فلما أسلم تذكر الموقف الأولاني لما كان شايف النبي عليه السلام ومع أمنا خديجة ومع علي بن أبي طالب وهم الثلاثة فقط المسلمين فقال إيه قال يا ليتني أسلمت في ذلك اليوم حتى أكون ربع الدين يعني أكون أنا رابع واحد في الإسلام بعد آه، النبي صلى الله عليه وسلم وأمنا خديجة وبعد علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه الحاجة التانية والدرس التاني إن مفيش حاجة في الدنيا يا جماعة بعد التوحيد وأداء الفرائض وبر الوالدين مفيش حاجة أفضل من قضاء حوائج الناس يا سلام لما إنسان يفرش كروبات الناس خصوصا في الأيام الجميلة اللي احنا عايشينها ديت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه يا سلام شوف لما انت تكون في عون عبد مش بقى وزير هيكون في عونك مش انا بعمل خدمه لفلان عشان آه، رئيس جمهوريه هيكرمني لا ده لله المثل الاعلى وله و- يعني ولله المثل الاعلى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ده المولى عز وجل فاطر السماوات والارض بيقول لك انا هكون في عونك انت بس اعن عبدي او اعن عبدا من عبادي وانا بذاتي ساكون في عونك والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه يا سلام الحديث الثاني الذي رواه الطبراني في الكبير باسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آه، آه، أحب العمل إلى الله سرور وجابها بصيغة النكرة من أجل يعني أن يقول لك أي حاجة اعملها أي حاجة يا أخي اديله لقمة ده امرأة دخلت الجنة بسقيا كلب شوف شوف في أكتر من كده يا أخي ده ده, ده ممكن لقمة كده في- ده ممكن مسحة على راس يتيم تخش بها الجنة يعني لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق يبقى أحب العمل إلى الله سرور ما قالكش أكل مش لازم يكون أكل على فكرة ممكن يكون واحد معاه فلوس لكنه مكتئب وتعبان وعنده ظروف او حد مات له او حصل له اي حاجه لما تواسيه لما تقعد معاه لما تكبر بخاطره لما تقول له كلمتين حلوين لما تطبطب عليه لما تاخده في حضنك انت فرشت كربه فده عمل طيب احب العمل الى الله سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تسد له جوعا أو تقضي عنه دينا ولأن أمشي مع أخي في حاجتي أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي يعني في مسجد النبي عليه السلام شهرا كاملا ومن مشى مع أخيه في حاجتي حتى يثبتها له أثبت الله قدميه يوم تزل الأقدام وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل الله أكبر يبقى إذن الإنسان واجب عليه أنه, إنه يحرص دائما على نفع المسلمين من حوله يعني بأي طريقة أيا كانت خيركم من تعلم القرآن وعلمه الإنسان يحاول يدخل السعادة على الناس تبسمك في وجه أخيك المسلم صدقة إفراغك في دلو أخيك صدقة يعني كل ما تفعله أي حاجة البسمة المعاملة الطيبة الكلمة الطيبة إلقاء السلام كل هذه صدقات بنتقرب بها إلى الله تعالوا نكمل مع بعض ولكن بعد فاصل قصير صلى على حبيبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجعنا لكم مرة تانية مع آية وحكاية وما زلنا مع هذه الآية الكريمة أو تلك الآيات الكريمات في سورة الليل قلنا يا جماعة إن أحب العمل إلى الله سرور تدخله على مسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند ابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج بإسناد حسن قال صلى الله عليه وسلم إن لله تعالى وأرجو تركزوا أو في الحديث ده عشان تعرف موقعك يعني في إنسان بيقول أنا بحب ربنا بس المشكلة مش في إن أنا بحب ربنا ولا لأ طبعا إشكالية كبيرة جدا أن أنا لازم طبعا أحب ربنا ده واجب عليا لكن أقصد إيه أقصد إن ليس الشأن أن تحب ولكن الشأن أن تحب ما الكل بيقول أنا بحب ربنا ما أنا ممكن أكون بزعم وأكون أنا إنسان من جوايا مش صادق لكن الشأن إن ربنا يكون بيحبك زيك لما ربنا قال رضي الله عنهم ورضوا عنه ما كانتش المنقبة في إن كلمة رضي الله عنهم بس لكن كانت المنقبة الكبيرة في رضوا عنه إن ربنا سبحانه وتعالى يقول هذه الكلمة ده معناه إن هو في قمة الرضا عن هؤلاء الناس لدرجة إن يذكر هذه الكلمة سبحانه وتعالى فإذا فليس الشأن أن تحب ولكن الشأن أن تحب لا أنا بحب ربنا أعرف منه بيحبني يقول أحد السلف إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك أقامك في فعل الخير هو ده مقامك عند ربنا أقامك في طاعة في دعوة إلى الله في عمل خير في خدمة الناس فده مقامك عند ربنا سبحانه وتعالى أقامك بقى في الشر والكذب والتدليس والخيانة وإلى غير ذلك فده مقامك عند ربنا يبقى دي مهمة جدا جدا أنت تعرفها إن على بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره كل إنسان بصير على نفسه ما يجيش بقى واحد يقول إيه لا أصلي وفصل لا لا لا أنت عارف إيه اللي جواك وأنت عارف أنت بتفكر في إيه وعارف بتعمل إيه وعارف أخلاقياتك وسلوكياتك عاملة إزاي وستلقى الله بها عز وجل يوم القيامة ممكن أنا أتخدع فيك وممكن أنت تتخدع فيا ممكن الناس تتخدع في بعضها لكن في النهاية بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره فالنبي عليه الصلاة بيقول إن لله تعالى أقواما يختصهم بالنعم ليه بقى لمنافع العباد يعني ممكن يكون حضرتك مرتبك مثلا 3000 جنيه فجأة ربنا ييسر لك سبب سبب ما والسبب ده من حيث لا تحتسب بقى المرتب بتاع حضرتك 10000 جنيه خد بالك ممكن ما يكونش السبع تلاف الباقيين دول بتوع حضرتك ممكن ربنا سبحانه وتعالى جعل النعمة دي في ايديك عشان تكرم العباد قول لي هكرمهم بالسبع تلاف يا سيدي اكرمهم ان شاء الله حتى بثلاث تلاف اكرمهم ان شاء الله حتى بألف المهم ان ايه ان ربنا رزقك بالنعمة دي عشان تخرج منها لإكرام الفقراء واليتامى والمساكين إلى غير ذلك يبقى إن لله تعالى أقواما يختصهم بالنعم لمنافع العباد ويقرها خد بالك ويقرها فيهم ما بذلوها يعني يقر النعم دي عند الناس ديت إذا بذلوها فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم عشان كده بعض الناس يقول لي يقول لي كانت الدنيا معقولة يعني الدنيا يعني كنت ماشي الحالة متوسطة فجأة ربنا فتحها لها من وسع وبقيت مش عارف ألم الفلوس يمين ولا شمال وبعدين بعد سنة بقيت أفقر من الأول فبسأله بقول له فكرت تزكي عمالك فكرت فكرت تتصدق تعمل اي حاجه قال لي لا ما عملتش قلت له اقرا الحديث ده بقى تعرف السبب ان ربنا اكرمك بالنعم دي كلها علشان تطلع جزء ولو يسير كده تكرم الفقراء واليتامى والمساكين و الى غير ذلك وتشوف اخواننا المنكوبين في كل مكان في سوريا ولا هنا ولا هنا وتشوف الناس اللي مش لاقيه تاكل خد بالك طيب انت بقى احتفظت بالمال ده قلت ده بتاعي وما حدش لي فيه خلاص تحول النعمه منك الى غيرك هي دي سنة المولى عز وجل فالحديث الذي رواه مسلم ان الرجل اللي كان ماشي رجل من بني اسرائيل ماشي فسمع صوت في سحابه بيقول اسقي حديقه فلان فسمع صوت كده اسم اسم مثلا يعني نقول مثلا اسقي حديقه مثلا احمد مثلا اسم اي اسم فالراجل مشي فلقى السحابه اتحركت وجت في مكان معين وراحت منزله الميه بتاعتها كلها في البستان ده وما طلعش نقطه منها بره دخل لقى راجل سمته طيب كده وجميل ما شاء الله وبيحول الميه كده عشان يوزعها على القنوات اللي موجوده في الارض علشان الزرع كله يتسقي قال له اسمك ايه؟ قال له اسم احمد لنفس الاسم اللي سمعه في السحابه قال له ماذا تصنع؟ قالوا لي قال له انا سمعت صوت في السحابه بيقول كذا انت بتعمل ايه قال له بنتظر يعني يوم الم- يوم الحصاد وابعت لفقراء القريه اللي انا فيها كلها كل الفقراء واليتامى والمساكين والارامل تعالوا كلكم مش عايز حد ي- يتاخر تعالوا احنا حصدنا قد ايه المحصول ادي المحصول طلع كام شوال ع- عزكم الله 300 شوال خلاص خدوا بقى 100 شوال اللي هو التلت ووزعوه على بعض كده وربنا يسعدكم ويبارك فيكم ياخدوا بقى الفقراء بقى ال 100 شوال ده يوزعوا على نفسهم وال100 التاني بقى سماد وتقاوي وشويه زروع و- وبذور والكلام ده كله عشان يزرع الارض مره تانية والتلت التالت ياكل هو واهل بيته وقرايبه فعرف ان ربنا سخر له السحابة ديت علشان نفس الموضوع دوت فعشان كده الانسان اسعد لحظات حياة المسلم ده المسلم الحقيقي بجد يوم ما يدخل البسمة على الانسان ويسعده ويكرمه الامام عبد الله بن المبارك قلنا لكم القصة دي قبل كده في كان كل سنة كان بياخد ناس من أهل مرو في العراق ويروحوا يحجوا مع بعض ويجمع الفلوس بتاعتهم وبعدين بعد ما يرجعوا يرجع لهم الفلوس مرة تانية بعد ما هو اللي يصرف عليهم بس ويحجز إيه تمن الهدي بس ففي سنة من السنين رايحين يحجوا ومعاهم بقى صندوق مليان فلوس بقى ما شاء الله قافلة كاملة يعني فهم رايحين فبيعدوا كده في السكة تعبوا فاستريحوا في مكان بيستراحوا في مكان من الأماكن لقى امرأة كبيرة كده قد أمهاتنا أعزكم الله بتاكل من مزبلة فقال لماذا تصنعي هذا يا أماه قالت له أنا وأهل القرية لم نذق ذواقا منذ ثلاثة أيام ما دقناش لقمة بقالنا ثلاثة أيام فما كان منه إلا أنه راح مقد الصندوق وراح مدوله قال لها هذا لك ولأهل قريتك ثم نظر إلى جميع أصحابه وقال هذا حجنا في هذا العام في ناس كتير فاكرة ان الموضوع وطبعا ربنا يهني الجميع يا رب ويسعد الجميع يحجوا كل سنة اتمنى كل المسلمين يحجوا كل سنة في امور يا جماعة اسمها فقه الاولويات انا راجل عندي مقدرة احج كل سنة وبيدفع في الحج قد ايه ده في شركات النهاردة وصل الحج فيها ل 150 ألف جنيه بيبدأ من 30 ألف ل 150 ألف تخيل حضرتك نقول في المتوسط هيدفع 60 ألف 60 ألف دولت أقسم بالله ممكن يجوزوا ست شباب من الشباب البسطاء اللي موجودين في بعض الأماكن القرى والريف والحديد ست شباب يجوزوهم ويسعدوهم تخيل حضرتك هيجوز ست شباب يعني هينشئ ست أسر مسلمة توحد ربنا وتعبد ربنا وهيعصم آه، يعني أسر من الفتن ومن البلاء تخيل حضرتك في حين ان هو ممكن يكون حج قبل كده مثلا 10 15 مره مش بقول له ما تحجش بقول له لو يعني لو انت الحمد لله حجيت واديت الفريضه وحجيت مره واثنين وثلاثه وعشره واستمتعت خلي فلوس الحج ديت اكرم بها اسر فقيره في ناس مرميين في الشارع بمبلغ بسيط جدا ممكن تاجر لهم شقه الشقه دي هتدفع مثلا مقدم 1000 جنيه اللي هو الايجار الجديد وكل شهر 500 جنيه لميت اسره لميت لحم لميت عرض من الشارع حطيتهم في شقه ممكن يكون واحد عليه دين ودخل السجن ده, ده احنا شفنا سبحانك يا رب نساء بسبب بعض الأشرار اللي عايشين في مجتمعنا ربنا يا رب يخلص مجتمعنا من الأشرار دولت ناس بتستغل يعني ناس فقراء جدا واحد يكون عنده محل كده ادوات آه، يعني آه، ب- م- ادوات منزليه وحاجات زي كده دواليب اوض نوم بوتاجازات ثلاجات مش عارف ايه واحده ست غلبانه يا عيني نفسها امنيه عمرها تطبخ على بوتاجاز خدت منه البوتاجاز بالقسط مضاها على كمبيالات فاضيه وراح بعد كده كتب مبالغ اللي هو عايزها وراح دخلها السجن طب ست الفقيره دي تملك ايه يعني ما اتقتش ربنا فيها ما, ما صعبتش عليك وجابوا لقاءات جابوا لقاءات كتيرة جدا في التلفزيون مع نساء بالمنظر ده واحدة اترمت في سجن 3 أربع سنين بسبب ان هي محجوزة في ايه والله العظيم لما تسمعوا تضحكوا مسجونة في 2000 جنيه او مسجونة في 3000 جنيه يعني حرام عليك ولا حلال لما تدخل أم وتتحرم من أطفالها وليل ونهار بتبكي وأولادها بيموتوا بره علشان 3000 جنيه تخيل حضرتك لما تروح وتصالح واحد تاجر بالمنظر ده لا عنده دين ولا عنده أخلاق ولا يعرف ربنا أصلا وتروح تصالحه وتقول له معلش طب خد ال 3000 جنيه ولو سمحت بقى طلعها من السجن كفاية خليها تشوف عيالها في أيام مفترجة زي كده شوف المعنى ده أنا نفسي والله العظيم نفسي كده رجال أعمال ويروحوا بنفسهم أرجو ما تدوش فلوس لحد أنا بقولها لكم للمرة المليون أنا هو قدامك أهو لو قلت لك أنا أخوك محمود المصري بقول لك عايزين فلوس لمساعدة كذا قول لي يفتح الله ما تدينيش ما تدينيش وانا لا يمكن اخد اي فلوس من اي حد ما تديش حد فلوس روح بنفسك يا اخي استمتع استمتع برؤية البسمة على وجه الفقير بنفسك استمتع برؤية البسمة على وجه المظلوم بنفسك استمتع بان انت تبني مسجد بنفسك استمتع بان انت تكرم يتيم بنفسك استمتع بان انت تعمل الخير مباشرة منك ليهم عشان دول يشهدوا لك يوم القيامة ان شاء الله نفسي رجال الاعمال يجتمعوا مع بعض ربنا يبارك فيكم يا رب روحوا سجن القناطر روحوا سجن النساء هتلاقوا نساء غلابة والله العظيم في قمة الغلب محبوسين في 2000 وفي 3000 جنيه شوف قد ايه هتدخلوا بسمة قد ايه لما تخرجوهم على العيد و- وطردوا التجار اللي ضحكوا عليهم ومضوهم على كمبيالات وهم عين النساء ما بيعرفوش لا يعني لا حول ولا قوه بالله ما بيعرفوش لا يقروا ولا يكتبوا وغصب عنهم لا حول ولا قوه بالله كتبوا الكمبيالات ولا الشيكات ديت ودخلوا السجن روحوا كده ادفعوا الفلوس للتجار دولت وخلوهم يخرجوا النساء دولت من السجن خلوهم يشوفوا ولادهم ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين ما تنسوش شنط رمضان الناس اللي مش لاقيه تاكل شنطه مش هتكلفك حاجه ده ده, ده بيكبرها قوي 50 جنيه يعني انت ممكن ب 1000 جنيه تعمل 20 شنطه ب 10000 جنيه تعمل 200 شنطه ولا تعمل مش عارف قد ايه يعني بفضل الله سبحانه وتعالى هتقدر تعمل خير خير كتير قوي قوي وربنا يبارك فيكم يا رب العالمين داخلين على العيد زي ما هتجيب لولادك لبس العيد شوف أسرة فقيرة جنبك دخل عليهم السعادة هات لهم كده طقمين ثلاثة للولاد خليهم يلبسوا مش لازم من نفس النوعية بتاعت ولادك بتلبس ولادك آه، حاجات كده آه، يعني آه، آه، توكيلات ومش عارف ايه يا سيدي هم مرضين يروحوا يشتروا من على العربيات في العتبة ما فيش مشكلة هم مبسوطين وسعداء جدا بكده ان شاء الله حتى 100 200 جنيه تسعد قلوبهم بالحاجات البسيطة ديت ما تنساش اخواننا في سوريا والله العظيم كانوا جايبين النهارده في حلقة عن اللاجئين السوريين في لبنان اقسم بالله ملايين لقمة ياكلوها ملايين يعني كتير منهم عايشين والله العظيم في عيشة صفيح ومش حد مديها لهم ده هم يا دوب جابوها من الشوارع كده حته خشبه كده على حته خشبه وغطوها بصفيح وقاعدين نساء ورجال واطفال وبنات مش لاقيين مكان حتى يقضوا فيه حاجتهم فنكرمهم الله يبارك فيكم ما ننساهمش وبعدين تاكدوا والله العظيم ربنا بيقول وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين وزي ما قلت لكم ما تدوش لحد روحوا بنفسكم اما بالنسبه لموضوع سوريا فالحمد لله ربنا يعني جعل لكم سبيل اتحاد اطباء العرب ناس فاضل وموثوق فيهم الحمد لله ابعتوا لهم هم يوصلوا مفيش مشكله خالص او شوفوا اي حد من الناس اللي هم السوريين اللي هم بيتعاملوا مع الثوره مباشره اي حد المهم ان انتوا تطمنوا ان حاجاتكم واصله ربنا يا رب يجعلكم سبب لتفريج الهموم عن فقراء المسلمين وعن اليتامى وعن الارامل وهتحس بسعاده وبركه وربنا يحفظك ويحفظ لك اولادك بسبب إكرامك لهؤلاء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بحبكم في الله ونلتقي بكرة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته